إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أرضنا وارض عنا اللهم أرضنا وارض عنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا إنك ولي ذلك والقادر عليه أما بعد إخواني وأحبابي في الله فقد أنفق كثير من العلماء أعمارهم في قديم الزمان من أجل فكرة يعني واحد ابتكر فكرة كده قال لك التراب ده ممكن يبقى ذهب ممكن يبقى ذهب إزاي قال لك ما نعرفش بس هو لو ناس فهمت إزاي تحول التراب لذهب اللي هيعرف يحول التراب لذهب هيبقى كل تراب الأرض ده هيتحول إلى ملكية خاصة له من الذهب فهيبقى إنسان غناه لا يوصف ولا يحد فكثير من العلماء أنفق عمره من أجل أن يبحث في علم الكيمياء زمان في القديم بقى من قديم الأزل من أجل أن يبحث في علم الكيمياء من أجل أن يكتشف التراب إزاي يبقى ذهب سبحان الله العظيم وفشل العلماء أجمعون في إن حد منهم يقدر يصل إزاي التراب يبقى ذهب ومحدش عارف يحول التراب لذهب ولكن إحنا عندنا في ديننا التراب ممكن يتحول لذهب إزاي؟ إيه اللي ممكن يحول التراب لذهب؟ إيه اللي ممكن يحول الحاجة اللي ملهاش قيمة لذهب؟ النية النية بتاعتك الإخلاص يحول التراب لذهب الأخلاص الإخلاص يحول أكلك لو أنت نيتك فيه لله إلى جنة عرضها السماوات والأرض الإخلاص يحول لقاءك مع زوجتك اللي هو لا علاقة له بالدين من قريب أو من بعيد لقاء الرجل بزوجته إلى جنة عرضها السماوات والأرض الإخلاص يحول نومك لو أنت احتسبته في سبيل الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض فعندنا التراب بيتحول لذهب بالنية الإخلاص يا جماعة الإخلاص هو الامتحان اللي لو جبت فيه 99% تسقط الإخلاص هو الامتحان الذي لا يقبل الله إلا 100% فيه ربنا يطهر قلوبنا يا رب من اسمه إن قلبك يبقى خالص لله إن قلبك يبقى بتاع ربنا بس عشان كده لما كلمة الإخلاص اتحطت على صوت صورة سطر واحد هذه الصورة عدلت ثلث القرآن لما كلمة الإخلاص اتحطت على سطر ربنا بيقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سطر واتسمت الإخلاص معنى الإخلاص لأن السطر ده بيحقق المعادلة الصعبة دي في قلبك لأن السطر ده بيخلي قلبك ملكية خالصة لله وحده لما اتحطت كلمة الإخلاص على هذه الصورة هذه الصورة بقت تعدل ثلث القرآن قال لك ليه؟ قال لك لأن الصورة ديت خلاص بقت اسمها صورة المعرفة معرفة الله فمعرفة الله تلت القرآن بيكلمك عن معرفة الله وبعد كده تلت القرآن يكلمك بقى عن الأحكام مراد ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده تلت القرآن فالقرآن مقسم قسم اجزاء فقال لك ان اساس دينك انك تعرف ربنا اساس كل حاجه في حياتك انك تعرف ربنا فهل نعرف الله يا اخواني هل نحن نعرف الله هل نحن نعرف كرم الله هل نحن نعرف غنى الله هل نحن نعرف عزه الله هل نحن نعرف قدرة الله هل نحن نعرف صمدية الله هل نحن نعرف أحدية الله احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى انت لو عارف ربنا هتعرف تتعامل مع ربنا لو عارف ربنا هتعظم ربنا لو عارف ربنا وانت في الخلوة بتاعتك هتستحي انك تعصي ربنا لو عارف ربنا كل شيء في حياتك هيتغير معرفة ربنا هي الجنة اللي ربنا جعلها في الدنيا قبل جنة الآخرة فمن دخل جنة معرفة الله فقد دخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة لذا حينما يعرفنا الله به يقول قل هو الله أحد قل هو الله أحد خدوا بالكم يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة مرة فقال لهم احشدوا احشدوا احتشدوا احشدوا هاتوا الناس كلها في شكل حشود في المسجد النبوي ليه يا رسول الله فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن انا هقرا عليكم ثلث القران وطبعا بالنسبه للصحابه الكلمه دي خطيره ليه لان كثير من الصحابه كان في علم القراءات بياخد كلمه كلمه من النبي عليه الصلاه والسلام في القران ده العلم اللي هو مركز فيه وكان شرف بقى واحد يقول لك انا خدت من النبي 70 سوره واحد يقول لك النبي اداني القران كله واحد خد من النبي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس النبي كان بيقرئ الصحابه صحابي صحابي وكل صحابي شرفه على قد ما النبي عليه الصلاه والسلام اقراه خاصه والصحابي ده هيعلم الدنيا كلها الصوره دي بعد كده لانه خدها من فم النبي عليه الصلاه والسلام مباشره فالنبي قال للصحابه احشدوا فرصه عمركم فاني ساقرا عليكم ثلث القران ده انا مش هتجيلي هديك سوره قل اعوذ برب الفلق مثلا او هديك سوره معانا ده انا هديك ثلث القران مره واحده فالصحابه احتشدوا في المسجد النبوي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا عليهم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ودخل فالصحابه فين ايه اللي حصل ده هو في ايه هو النبي جاله وحي فدخل ولا ايه فين تلت القران فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فاخبرهم ان قل هو الله احد تعدل عدل تعدل ثلث القران عشان محدش يستقل بمعنى الاخلاص يا جماعه بمعنى ان قلبك يبقى خالص لله سبحانه وتعالى لان اول من تصعر بهم النار يوم القيامه ناس كان عندهم قيام وكان عندهم عباده وكان عندهم جهاد كان عندهم انفاق بس ما كانش عندهم اخلاص ناس كان عندهم الدين موجود في حياتهم بس ما كانش عندهم اخلاص كان الدين صوره مش حقيقه في حياتهم قل هو الله هو الله العلمانيين او ال ال ال اهل الدنيا يقول لك هي الاسباب يعني هي الاسباب اللي بيرفع ويخفض الاسباب اللي بيخلي ده باشا وده ملوش قيمه في المجتمع الاسباب المراكز الاموال العقارات الشهادات هي دي الناس يقول لك هي الشهادات هي اللي بتخلي الواحد ده ايه ينفع ده جوزه بنت او ما جوزوش بنت واحد تالت يقول لك الملحدين يقول لك هي الطبيعه اللي خلق كل ده الطبيعه طب والشمس دي الطبيعه طب واللي خلى الالف مليار نجم اللي في مجره التبانه الطبيعه طب واللي واللي عمل الدنيا دي والقارات السته والسمك اللي في البحر والطير اللي في السماء واللي خلق اعضاء جسم يقول لك دي الطبيعه هي الطبيعه الصدفه هي الصدفه المشركين يقول لك هي الاوثان يعني ايه يعني مين اللي نجح ابنك لما رحت لل او يقول لك مثلا هي القبور اصحاب القبور لما رحت للبدو نجحني ابني وانا لما رحت استغفر الله العظيم ده لما راح وده لما سجد لبقره هي اللي شافت له مراته وده فدول بيقولوا هي الاسباب ودول بيقولوا هي الطبيعه ودول بيقولوا هي الاوثان والله يقول هو الله هو الله مش اي حاجه من هذه الاشياء عشان كده قل هو الله احد ترد ترد ترد نسبه كل شيء الى الله لما اي حد لما بتوع الالحاد يقول لك هي الطبيعه ان هي الطبيعه اللي خلق كل ده الطبيعه يقول لك اه طب ازاي يعني اللي خلق كل ده الطبيعه يعني انا لو جبت قرد يعني واديته آلة كاتبه وقعد يضرب عليها هيطلع لي بعد شويه نظريه النسبيه اينشتاين او هيطلع لي مثلا قصه لتشارلز ديكنز مثلا او هيطلع لي مثلا المعادله بتاعت القنبله الذريه اللي امريكا خلصت بقى الحرب العالميه الثانيه او هيطلع لي مثلا ال ال يعني لما هجيب واحد قرد كده وقاعد يضرب على الاله كاتبه هيطلع لي ايه في الاخر او هيطلع لي قصيده من معلقات الشعر الجاهلي اللي كانت بتتعلق على الكعبه مثلا يعني هيطلع ايه يعني انا لو جبت ورقه وكتبت عليها واحد وورقه تانية كتبت اتنين وورقه تالتة كتبت تلاتة وورقه رابعه كتبت اربعه وورقه خمسه كتبت خمسه جبت عشر ورقات كل ورقه مكتوب عليها رقم من واحد لعشره وحطيتهم في جيبي ولخبطتهم قال لك احتمال ان انا مدي ايدي في جيبي اطلع الورقه اللي مكتوب عليها واحد قال لك واحد على عشره قال لك طب احتمال ان انا مدي ايدي في جيبي اطلع الورقه اللي مكتوب عليها واحد وبعد كده اقوم مدد ايدي في جيبي اطلع الورقه اللي مكتوب عليها اتنين بنفس الترتيب قال لك واحد على 100 ده قانون الاحتمال الرياضي اللي هم مطلعين منه الصدفة اصلا قال لك طب احتمال ان انا مدي ايدي ثلاث مرات في جيبي كل مرة تطلع بالترتيب واحد اتنين تلاتة قال لك واحد على الف قال لك طب ان انا مدي ايدي اربع مرات كل مرة تطلع بالترتيب واحد اتنين تلاتة اربعة قال لك واحد على عشر تلاف طب لو خمس مرات وكل مرة تطلع بالترتيب قال لك واحد على مئة الف طب لو ست مرات وكل مرة واحد بالترتيب قال لك واحد على مليون قال لك طب لو سبع مرات والسبعة بالصدفة جم بالترتيب قال لك واحد على عشر مليون طب لو تمن مرات واحد على مئة مليون طب لو تسع مرات واحد على مليار الف مليون طب لو عشر مرات حطيت ايدي في جيبي سبحان الله صدفة اطلع في اول مرة رقم واحد واطلع في تاني مرة الورقة اللي مكتوب عليها اتنين واطلع في تالت مرة الورقة, مرة الورقة اللي مكتوب عليها تلاتة واطلع الى رقم عشرة بالترتيب كده صدفة في عشر ورقات بس قال لك واحد على عشرة مليار احتمال انك تطلع الورق بالترتيب من جيبك بالصدفة واحد على عشرة مليار طب احتمال ان انت الالف مليار خلية اللي في جسمك يترتبوا بالترتيب ده بنفس الترتيب ده, ده احتمال واحد على كام ها آه سكستليون ولا واحد على كام الارقام بقى ال ال ال الوهمية اللي بيطلعوها بتوع علماء الفلك دول احتمال ده قد ايه طب احتمال ان جزيء الانسولين اللي في دمك اللي لما بيحصل فيه مشكله بيحصل مرض السكر احتمال ان ال 200 300 حمض امين اللي مترتبين فيه اه يترتبوا بنفس الطريقه كده بالصدفه اه ده احتمال قد ايه طب احتمال ان المليون جزيء اللي بيكونوا كل خلايا من خلاياك يتكونوا كده بالصدفه لوحدهم ده احتمال قد ايه طب احتمال ان الالف مليار نجم اللي في مجرة التبانة يترتبوا بالصدفة كده لوحدهم اه بحيث انك تبص في السماء تلاقي ده, ده يعني تلاقي النجوم كلها ايه مجموعات وكل مجموعة لها شكل وكل مجموعة لها هيئة ده احتمال كام في مليار المليار المليار يبقى اذا يا اخواني في الله لما دول يقول لك هي الاسباب ودول يقول لك هي الطبيعة ودول يقول لك هي الاوثان احنا بنقول هو الله الله هو الذي خلق كل شيء عشان كده بعدها هو الله احد احد الذي لا يتعدد احد في منعه وعطائه احد في نفعه وضره احد في رفعه وخفضه احد في نعيمه وعذابه احد في مشيئته احد في ارادته احد في قدرته وان الله يفعل ما يريد يهدي من يريد فعال لما يريد يحكم ما يريد يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء يهدي من يشاء يهب لمن يشاء الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء يصيب برحمته من يشاء يجيب دعوة من يشاء الله سبحانه وتعالى مطلق المشيئة الله أحد يفعل ما يشاء الله أحد له كل شيء رب كل شيء سبحانه وتعالى الله المهيمن على كل شيء فلما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى كل شيء بينسب إلى الله وكل رزق بينسب إلى الله وكل خلق بينسب إلى الله وكل قدر بينسب إلى الله يبقى أنت بتقاتل عشان كده كلمة قل يعني ايه قل طب ما كانت السورة تقول هو الله أحد ايه قل قل دي يعني أنت ما تسكتش يعني أنت لما تشوف أهل الباطل بيتكلموا على ربنا ما ينفعش إنك تسكت يعني أنت لما تشوف الملحدين بيتكلموا عن ربنا ما ينفعش إنك تسكت يعني أنت لما تشوف من يريدون أن ينحوا شريعة الله ما ينفعش إنك تسكت عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد لما وقف أبو سفيان تحت جبل أحد بعد المعركة ما انتهت وسبعين صحافي مم... صحابي الصحابة ممزقين في أرض المعركة والصحابة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل مصابين بجراح بالغة منهم اللي عينه واقعة من مكانها ومنهم اللي واخد ضربة في دماغه خلته بعد كده أصلا لا يستطيع أنه يتاجر ولا يتعامل معاملات تجارية بسبب فقد التركيز بسبب هذه الضربة اللي أصيبها ومنهم يعني الصحابة يعني يعني مجزرة يعني ويقف أبو سفيان تحت الجبل فيقول أعلو هبل عايز بقى يعلي الآلهة بتاعته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه ألا تجيبوه انتوا ازاي تسكتوا انت بتقطع انت مش بتقطع انت خايف ان المعركة تتفتح تاني لو حصل استفزازات كلامية يحصل اللي يحصل انما هتسيبهم هذا الكلام يقال على الله ازاي الا تجيبوه في حين انه لما كان بيقول لسه من دقيقة ابو سفيان افيكم ابو بكر افيكم عمر افيكم محمد النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تجيبوه محدش يرد عليه ليه لان لما يكون الموضوع يتعلق بنا مش راضيين انما لما يكون على الله الا تجيبوه فقالوا وما نجيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل يبقى إذا يا إخواني قل دي يعني ألا تجيبوه يعني مش هتتكلم عن ربنا اللي خلقك ومولاك سبحانه وتعالى مش هتتكلم عن الله مش هتدافع عن ربنا كل ما حرمة من حرمات الله تنتهك كل ما حد يعتدي على جناب التوحيد في الأرض عشان كده كلمة قل دي مش أمر كلمة قل دي منهج حياة إنك تعيش عشان التوحيد إنك تعيش عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني لو واحد مننا حد مثلا قال كلمة على ابوه لا يمكن ان هو يستحمل ليه بيحب ابوه بيعظم ابوه طب ربنا سبحانه وتعالى الذي يكفر به من يكفر من اهل الارض ليل نهار ويعتدي على شريعته ويعتدي على وحدانيته ويتكلم في اسمائه وصفاته من يفعل هذا من البشر كيف لا نرد عن ربنا قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد اسم الله الصمد يا اخواني يعني كان ممكن ربنا يقول قل هو الله احد صمد مثلا انما ربنا جعل اسم الله الصمد في ايه لوحده وصدرها بلفظ الجلاله لترصيع المقدمه بتاعت الايه ولتصبح الايه كانها مثل كده يقرا لوحده الله الصمد وجه الف ولام قبل صمد كانه لا صمد سواه هل تعرف الصمد هل تعرف ما معنى الصمد هل تعرف ذلك الاسم العظيم الذي حينما وضع في تلك السورة صارت السورة تعدل تلت القرآن هل تعرف ذلك الاسم الذي لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن هل تعرف ذلك الاسم الذي قال عنه العلماء من فقه هذا الاسم أحبه الله من فقه هذا الاسم أحبه الله لأن الصحابي لما كان بيقرأ قل هو الله أحد على طول كل ما يصلي بالصحابة صلاة الجماعة يقرأ كل الله أحد فالنبي قال له لماذا تفعل هذا انت بتعمل كده ليه يعني فقال له اني احبها يا رسول الله فقال اخبروه ان الله يحبه فقال لك اللي يحب اسم الله الصمد ويعرفه ربنا يحبه اللي يفقه اسم الله الصمد ربنا يحبه عشان كده كانت سورة الاخلاص معظمة عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قتادة بن النعمان رضي الله عنه اللي في غزوة احد لما عينيه وقعت من محجرها وكان على وش جواز وخاف ان خطيبته ما ترضاش ان هي تقبله لما تلاقي يعني يعني حصل فيها بالمنظر ده فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوه بعد غزوه احد فردها النبي صلى الله عليه وسلم براحتيه ودعا له فكانت اجمل عينيه بعد هذا وكانت اطيب عينيه بعد هذا قتاده بن نعمان ده كان يقوم الليل بسوره الاخلاص في صحيح البخاري كان يقوم الليل بسوره الاخلاص يعني طول الليل قاعد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لدرجه ان ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان اخوه لامه فلما شاف كده راح للنبي عليه الصلاه والسلام يشتكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لتعدل ثلث القرآن يعني سيبه ده اللي بيعمله ده انها لتعدل ثلث القرآن تخيلوا ان الصحابي كان بيقوم الليل بسورة الاخلاص يعني كان بيقوم الليل بان يكررها ويجي ليله ثانيه يعمل كده ويجي ليله ثالثه يعمل هذا فكان مقامها عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عشان كده لما كان الموضوع بيبقى دم يعني الصحابه هيقدموا دمهم لربنا يفتكروا سوره الاخلاص بلال وهو بيتعذب وهو كانوا يجيبوه يربطوا رجليه في خيل والخيل تجري فظهر بلال جلد ظهره على الصحراء المحرقة يتسلخ والخيل بتجري بيه ويحطوا عليه صخرة ويعطشوه في الصحراء يعني وسائل تعذيب صعبة جدا فكان بلال خلاص لما يحس ان هو بيموت بقى يعمل ايه يقول احد احد احد ده هم بيعذبوك عشان كلمة احد احد طب انا هقولها لهم بقى عشان احرق دمهم اكتر مش هم بيعذبوني عشان انا بقول هو الله وهم عايزين يقولوا هي الاوثان هو الله احد احد احد فكان بلال لما يحس انه جد بروحه لله كان يقول احد احد ليه يعني يا احد انا هضحي بدمي عشانك انا هضحي بدمي عشان الدنيا كلها تعرف ان الله هو الاحد وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا كفء له ولا ند له ولا ضد له ولا صاحبة له ولا ولد له عشان الناس كلها تعرف الله الأحد أنا بضحي بحياتي صحابة كانوا فاهمين أن قل هو الله أحد مش معلومات ده رسالة ده منهج حياة ده دي معركة ربنا بيطلب مننا أن احنا نقف في وش الدنيا كلها نقول لهم أن ما تدعونه من دون الله هو الباطل ونعرفهم مين هو ربنا مهما أذينا بقى عشان كده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا غزوة بدر وكانوا متوقعين ان هم العرب كلها تخرج معاهم يعني تخيل مثلا يعني ناس مثلا في أوروبا كده رايحين يحاربوا الفاتيكان فالفاتيكان مش بلد مش قضية بلد ده قضية رمز ديني مقدس عند الأوروبيين وعند كل الكاثوليك في العالم فهو رايح يحارب الفاتيكان ومعتقد يقينا ان أوروبا كلها تبقى ورابطة الفاتيكان فالصحابة كانوا رايحين يحاربوا الفاتيكان بتاعت بتاعت العرب بقى رايحين يحاربوا مكة رايحين يحاربوا مشركي مكة والعرب بالنسبة لهم مكة دي مكة ده دي الأرض المقدسة بتاعتهم فالصحابة كانوا متوقعين ان العرب كلها هتخرج تقاتل في بدر عشان كده ليلة بدر ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألاف قبلها ألف من الملائكة مردفين بعد كده ثلاثة ألاف من الملائكة بعد كده خمسة ألاف من الملائكة هو في إيه صحابة ليلة الغزوة ربنا يقول لهم ألف من الملائكة طب برضه لسه مش مطمنين ده العرب كلها تخرج بكرة طب 3000 من الملائكة برضه طب 5000 من الملائكة ليلة بدر كانت هي المعركة الحقيقية ليلة بدر كان هو الطو... القلق النفسي الحقيقي ليلة بدر وهم مش قادرين صحابة يعني متخيلين ان زمان العرب كلها بتحشي دلوقتي بمجرد ان مكة تناديهم سبحان الله العظيم ولا يدرون ان نصر الاسلام المبين سيكون في صبيحة اليوم التالي فالصحابة وهم داخلين بقى يضحوا بدمهم داخلين مقتولين مقتولين بقى فوهم داخلين بقى دمهم هيسيل عشان ربنا ماذا كان شعار الغزوة احد احد احد احد انا داخل اموت عشانك يا رب انا داخل اضحي بدمي عشانك يا رب فادركوا ان قل هو الله احد دي مش كلمه كده بتتقري واحنا بنستمتع ده معناها اجهر امام الباطل في العالم كله بان الله هو الاحد وما دام الله هو الاحد يجب ان تدين الارض كلها لله الله فسوره الاخلاص عشان كده سوره الاخلاص دي سطر واحد العلماء سموه 22 اسم سوره الاخلاص لها 22 اسم علماء سموها الاساس لانها اساس دينك اللي ما يقومش من غيرها وسموها المقشقشه اي الشافيه اللي امراض القلوب ما تروقش من غيرها وسموها سوره المعرفه لانها اللي بتعرفك مين هو ربنا وسموها سوره الانسان لان لما بتعرف ربنا بتعرف نفسك بقى انسان وسموها سوره الجمال لان هي اللي بتعرفك جمال كل حاجه في الحياه لما بتلبس نظاره معرفه الله وتبص ان كل حاجه تحت هيمنه الله وسموها سوره الولايه لانها بتخليك من اولياء الله الصالحين لو انت اكثرت من فهمها ومن مدرستها وسموها سورة المحضر لان الملائكة تحضر اذا قرأتها وتلوتها وسموها سورة المنفرة لان الشياطين تنفر وتهرب اذا قرأتها وتلوتها وسماها سورة سموها سورة النور لانها بتحاول بتنور قلبك بمعرفة الله وسموها يبقى سورة الاخلاص العلماء سموها 22 اسم سورة سطر ولكن من عظمة معانيها سموها 22 اسم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لما تقرأها وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن قراءتها عشر مرات تعدل بيت في الجنة تاخد بقى بيت في الجنة طب لو عشرين مرة بيتين في الجنة طب لو تلاتين مرة تلات بيوت في الجنة وفي حديث في سنده مقال عمر بن الخطاب لما سمع الكلام ده قال يا رسول الله إذا نكثر قال لا يعني العشرة بيت في الجنة طبعا نقول كتير قال له الله أكثر يعني اللي عند ربنا أكتر مما تتخيل هو ربنا وده اللي احنا هنقول دلوقتي في اسم الله الصمد الله الصمد يعني ايه الله الصمد يعني يعني يعني معنى كلمه الصمد دي ايه الله الصمد قال لك الصمد ده لما كان بيبقى فيه كبير لقبيله كبير لقبيلة فكانوا يسموه صمد القبيلة يعني ايه كبير القبيلة يعني دايما كنت تلاقي كده ايه او مش دايما ولا حاجة احيانا تلاقي في بلد من البلاد راجل كده الراجل دوت الكبير بتاع البلد ومش خايفين منه يعني مش الكبير مكون مثلا يعني ايه قوات ارهاب يعني مش بيخوفهم ده هو اجلالا ليه ده تعظيما ليه ده من كتر الحكمة بتاعته وعظمة مقامه وسط الناس ما يصدروش عن امر ولا يردوا عن امر الا لما ياخدوا رأيه فكانوا يسموا ده صمد القبيلة ده الراجل ده ف... ف... الصمد ده كبير فتخيل بقى ان الكون ده كله له كبير ان ربنا الكبير بتاع الكون ده كله الله الصمد صمد الكون كله الذي لا يقدم ولا يؤخر شيء في الكون الا به ركز معايا في اسم الله الصمد لان كثير من العلماء قال انه اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى والنبي عليه الصلاه والسلام لما مر بصحابي لابي يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى فركز في اسم الله الصمد اللي هو ممكن يوصلك لحب ربنا كما قال بعض العلماء ركز في اسم الله الصمد اللي ممكن يبقى مفتاح خزائن الله الاسم الأعظم كما قال بعض العلماء ركز في اسم الله الصمد اللي لما وضع فيه مرة واحدة بس في سورة من سطر واحد أصبحت بثلث القرآن يعني ايه الصمد يا جماعة اول معنى للصمد الكبير الكبير بتاع الكون ده كله الذي يجله كل ذرة في الكون يعني في ناس مننا يعني ايه لما تلاقي واحد كده ايه اللي له كبير ده مستريح في الدنيا قوي يقول لك اللي ملوش كبير يشتري له كبير يعني اللي له كبير ده احساس جميل واحساس عظيم ان انت يبقى ليك حد كبير بيعتني بشأنك وبيعتني بامورك وجليل الحكمة وبترجع له في كل حاجة وهو بيدبر لك وهو بيهتم بيك وله كلمة على الجميع فلما بياخد قرار ليك انك انت تاخد حاجة كله لازم يخضع وكله يحترمها احساس ان ان انت ليك كبير في الحياة يعني كثير من الناس مثلا ممكن مثلا ايه ابوه يموت وهو صغير آه وي او ابوه يموت وهو شاب ايا ما كان احساس ان انت بقى بقيت انت الكبير بقى اولادك مسؤولين منك وزوجتك مسؤوله منك والناس مسؤوله منك وشغلك مسؤول فيها عن حاجات والناس كلها بتسالك وكل حته بتروحها انت مسؤول فيها فبيبقى عندك احساس انا عايز حد كبير ليا بقى انا عايز فاسم الله الصمد بيسد هذا الفقر النفسي عند الانسان انه يبقى له كبير الله الصمد الذي يجله الكون كله من معاني اسم الله الصمد لما كان العرب يلاقوا صخرة كبيرة كده صخرة ضخمة كده وراسخة في الارض قوي الريح ما تقدرش تعمل معاها حاجة ولا ولو انت عايز تأوي الظل بتاعها في اي وقت او تأوي ليها تأوي كانوا يسموا هذه الصخرة الصمد او صمد صمد الى هذه الصخرة يعني ايه الصمد هنا يا جماعة المفزع الركن الشديد لما لوط قال او اوي الى ركن شديد انا عايز ركن ارتكن ليه المفزع عشان كده يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر ايه فزع الى الصلاه فزع فزع ديت يعني ال- الحياه يا جماعه اللي احنا عايشين فيها ديت انت عامل بالظبط زي كائن غلبان نزل غابه الحياه دي مليانه وحوش ومليانه مشاكل ومليانه طوارئ ومليانه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعونه وكلما يعيش المرء في هذه الدنيا عام بعد عام يفهم يعني ايه الدنيا ملعونه ملعون ما فيها حينما يرى كدرها ومصائبها وفتنها وبلاءها يعني الدنيا سبحان الله العظيم عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول يا دنيا غر غيري يا دنيا غ- روح اضحك على واحد تاني انت جاي تضحك علي هنا يا دنيا غر غيري لقد كبرت عليك اربعا ده انا صليت عليك جنازه خلاص ده انت مت من قلبي من زمان قوي روح عارفين مثلا يعني واحد مثلا له مثلا ايه يعرف واحده مثلا ايه, إيه يعرفها بقى من جيره ولا يعرفها من اي حاجه ست عجوزه كبيره وخلاص و... فمره من المرات لها بقى حاطه مكياج صارخ ولابسه باروكه شكلها مش عارف ايه ولابسه لبس مخليها ما حدش فاهم خالص ان ديت ست كبيره وعجوزه والناس كلها وماشيه في الشارع بقى ايه كله متقلقها انها الشابه الفاتنه و- وعامله فهو يبص لها ويضحك ويقول روح اضحك على واحد تاني مش انا يا سيدنا علي بن ابي طالب بيقول للدنيا يا دنيا غري غيري روح اضحك على حد تاني انا عارفك كويس عارفك كويس وعارف البلاء بتاعك وعارف ال... انك ملعونه ملعون ما فيك الا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما او متعلما فكلمه الصمد اي المفزع المفزع كان اذا حسبه امر فزع الى الصلاه تخيل انت ماشي في غابه طلع عليك وحش هتقول يمين فكلمه الصمد دي يعني اتخيل فرحه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيها لما يكون انت عندك مشاكل كده عندك مشاكل آه، آه، في دنيتك وعندك تهديدات في في واحد قريبك مثلا عايز يفتري عليك ولا عايز انت عندك مشاكل كتير تفزع لمين تلجا لمين تستغيث بمين النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أعوذ انت لما تحب انك تلجأ وتتلهف من انك انت تذهب الى مفزع تروح لمين يبقى اسم الله الصمد عرفك مين ركنك الشديد مين اللي انت هتجري عليه لما تحصل لك مشكلة في حياتك من معاني اسم الله الصمد وهذا من بدائع معاني هذا الاسم الصمد اي الكامل الصمد اي الكامل يعني ايه الكامل يعني ايه كلمه الكامل دي قال لك يعني الغني الذي كمل غناه العزيز الذي كملت عزته القدير الذي كملت قدرته يعني ايه برضو الكريم الذي كمل كرمه الشكور الذي كمل شكره قال لك يعني ربنا كامل يعني ايه كامل الانسان عنده دايما احساس بالنقص عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يعني زعموا له الولد فقال ايه, إيه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الايه هو الايه هو الغني يعني ايه هو الغني ما هو الواحد عايز ولد ليه واحد مثلا ايه ما اتعلمش فيقول لابنه يا ابني انا عايزك تتعلم انا ابوك ما اتعلمش انما انت لازم تتعلم ابوك مثلا ما عملش كذا انما انت لازم تعمل كذا ابوك فهو حاسس ان ابنه بيسد النقص اللي فيه حاسس انه لما يموت ابنه هيكمل اسمه من بعده فربنا بيقول هو ربنا محتاج ايه بقى من الكلام اللي انتوا عايزين ولد عشانه ده هو الغني هو الغني عن كل هذا عايز واحد يسنده في كبره يعني عايز واحد انما ربنا الغني الغني عن كل هذا سبحانه وتعالى ف يعني اسم الله الصمد اي الكامل الكامل سبحانه وتعالى الانسان دايما عنده نقص فعايز حاجه تسد النقص بتاعه عشان كده زمان كنت تلاقي دايما الشعراء مهووسين بفكره ارض الكمال اللي سموها دايما اليوتوبيا اللي الفلاسفه بيسموها اليوتوبيا الارض الكامله بقى الارض اللي ما فيش فيها النقص وما فيش فيها الضعف وما فيش فيها المرض وما فيش فيها الهم وما فيش فيها الغم ما فيش بيسموها يعني لدرجه ان احد الشعراء سمى قصيده البلاد المحجوبه يقول يا بلادا حجبت منذ الأزل بلاد الكمال بقى اللي احنا عايزين نعيش الحياة الكاملة فيها كيف نرجوك ومن أين السبيل نوصل لك ازاي كيف نصل إلى الكمال كيف نصل إلى الكمال وكان يعني يعني ومن الفلاسفة من تخيل فكرة السوبرمان السوبرمان ده مش فكرة كرتون ده السوبرمان ده فكرة فلسفية أصلا ازاي الانسان يبقى سوبر ازاي الانسان يبقى كامل ازاي العجز البشري ده يرتفع عن الانسان يا عم هو ربنا الصمد بيسد العجز بتاعك بدل ما تقعد تدور انك تكمل نفسك ازاي مش هتكملها انت مخلوق من تراب لان التراب هو افقر مخلوق في الوجود هو التراب ده في حاجة فقر الفقر التراب ده افقر حاجة في الحياة انت مخلوق من التراب ده عشان ربنا يقول لك انك فقير في كل حاجة يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فبيقول لها يا بلادا حجبت منذ الازل كيف نرجوك ومن اين السبيل اي قفر دونها اي جبل مستعدين ان احنا نخوض الجبال ونعدي القفار ولكن نصل الى هذا الكمال سورها العالي ومن منا الدليل أسراب أنت أم أنت الأمل في نفوس تتمنى المستحيل وشايف أن الكمال البشري ده حاجة يعني من المستحيل أن يوصل إليها فاسم الله الصمد بيحل لك الأزمة النفسية دي الله الكامل كمال الله سبحانه وتعالى يعني إيه الله الكامل الكريم الذي كمل في كرمه يعني تخيل كده كمال الكرم يعني كان يعني سبحان الله العظيم لما ربنا يقول خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم ايه علاقة العلق بان ربنا بيقول انت كنت علق فاقرأ وشوف اسم الله الأكرم ايه علاقة الأكرم بالعلق لما جيت احسبها كده علماء الجينات قال لك ان انت جسمك ده بيتكون من 120 الف حاجة جسمك ده بيتكون من 120 الف حاجة ده طبيا يعني ده ايه ده هم بيحاولوا يعدوا عدد الجينات بتاعة الجسم يعني انت جسمك ده بيتكون من عين بس العين دي اصلا 100 حاجة العين دي مش حاجة واحدة بس ده العين دي جفون ورموش والقرنية دي تسع طبقات اصلا وبعد كده العين من جوه تركيب اعجاز اعجاز الاعجاز لما تيجي تتدبر العين دي بتنمو في رحم الام ازاي اصلا عين الجنين حاجة تطير العقل حاجة تذهل الإنسان عن كل ما في الدنيا حاجة تفهمك قول الله فأنا تصرفون إزاي قلبك يصرف عن الله بعد هذه الآيات الباهرة فلما تيجي تشوف ال ال ال الإنسان بيتكون من حوالي 120 ألف حاجة فأنت بتتكون في كل دول بإيه في تسع شهور أنت بتخرج من بطن الأم كامل تسع شهور يعني لو جيت تحسبها كده انت بتاخد كل يوم كام حاجة في جسمك من ربنا وانت في بطن امك 500 حاجة يعني النهاردة خد عمود فقري بكرة خد نخاع شوكي خد مخ خد اعصاب طب خد رئه طب خد حالب طب خد مثانه طب خد كلى طب خد غده فوق قذريه طب خد المعده طب خد القلب طب خد شريان الاورطه طب خد الرجلين طب خد العضلات طب خد الجمجمه طب خد الاذن الخارجيه طب خد الاذن الوسطى طب خد الجفون طب خد الرموش طب خد الشفايف طب خد اللسان خد خد خد خد انت قاعد تسع شهور السما بتمطر عليك عطاءات من ربنا بتخرج في الاخر بم انت وانت جنين كل دقيقة بيتكون في اعصابك في مخك 250 مليون خلية عصبية هتتولد بيهم وما فيش ولا خليه هتتجدد بعد كده الخلايا العصبيه لو اتجددت الذاكره على الخلايا العصبيه هتفقد ذاكرتك اصلا هتفقد شخصيتك اصلا فيقول لك كل الجسم بيتجدد بيتجدد يعني انت كبدك من ست شهور مش هو كبدك بتاع الوقت انت كلتك من سنه مش هي كلتك بتاع الوقت الجسم قاعد يتجدد على طول قال لك الا الخلايا العصبيه ليه لان دي اللي عليها الذاكره ودي اللي عليها الشخصيه فلو اتجددت انت ممكن تصحى الصبح تلاقي نفسك ما انتش فاكر حاجه اصلا فهذا من معجزات خلق الله مين اللي رتب الترتيب ده مين اللي ابدع الابداع ده مين اللي اعطاك العطاء ده ده انت جوه ودنك انت لو واحد ناداك من ورا قال لك مثلا يا محمد تقوم باصص كده طب لو ناداك من الناحيه الثانيه تقوم باصص كده طب انت عرفت منين ان الصوت جاي من هنا ولا من هنا قال لك انت في جهاز في مخك اه بيعرف بيلقط فرق الصوت من الناحيه اليمين من الشمال بنسبة واحد على 1650 جزء من الثانية فانت في, أل... في واحد على 1650 جزء من الثانية بتعرف الصوت جاي لك من انهي ناحية بالظبط فلما واحد يناديك تقوم باصص على مصدر الصوت بالظبط مين اللي حط الجهاز ده؟ مين اللي ركب الجهاز ده جواك؟ لسان المزمار عسكري المرور اللي واقف في زورك اللي عندك حودتين حوضه بتودي على الرئه لو الاكل نزل فيها بقت مصيبه وحوضه بتنزل على المعده لو الهواء نزل فيها مش هتعرف تتنفس ايه عسكري المرور ده عسكري المرور ده واقف يلاقي اكل اقفل السكه اشاره حمراء بالنسبه للرئه عدي على المعده يلاقي الاكل مفيش افتح الاشاره خضراء الهواء يدخل على الرئه عسكري المرور ده مين اللي جابه لك وعسكري المرور ده لو باظ هتعيش ازاي حته اللحمه اللي اللي ما تجيش بتاع دي هتعيش ازاي كيف ستعيش رايت فيلما اجنبيا عجيبا في علم الاجنه لقيت فيلم اجنبي جايبين الانسان وعمره 8 اسابيع 8 اسابيع فالفيلم ومدته 12 ثانيه فيلم مش طويل ولا حاجه 12 ثانيه فجايبين البني ادم بعد 8 اسابيع 8 اسابيع في بطن امه يعني الشهر الثاني يعني احنا معتقدين فجايبين شكله كده ها آه جايبين شكله بس مش جايبين اللي فوق اللي تحته فبني ادم بني ادم كامل رجليه وايديه ووشه ومخه وظهره وبطنه وقاعدين يقلبوا الشاشه عليه كده وانت قاعد تبص كده للمنظر ده 8 اسابيع يا نهار ابيض يعني انت مش مصدق ان بعد 8 اسابيع لسه شهرين والبني ادم بقى كامل بالمنظر ده وقاعدين يدوروا لك كده على الشاشه وبعد كده فجاه الكاميرا يقوم مرجعينها فتشوف ان اللي كان ماسك الجنين ده من فوق ومن تحت عقلتين صابع عقلتين صابع فلما تشوف حجم الجنين وهو في الشهر في الاسبوع الثامن بالنسبه لعقله الصابع قد نص عقله الصابع انت كنت ده انت في يوم من الايام كنت واحد سنتي وكل اعضاء الجسم اللي موجوده فيك الوقت كانت فيك وانت واحد سنتي ولما الانسان كبر وبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله الله اكبر امسكوا الخشب يا جماعه 150 سنتي 150 سنتي اذا هو خصيم مبين اذا هو خصيم مبين وفاكر نفسه حاجة ويجي يوم القيامة ربنا يقول ولهم مقامع من حديد يقول ما اقدرش يا رب طب ما انت كنت عارف انك ما تقدرش هو انت جاي النهاردة تكتشف انك ما تقدرش هو انت جاي النهارده تكتشف ان انت ما كانش فيك نفخه ده ربنا بيقول ونفخ في الصور الكون ده كله بيتشال بنفخه مش من خالق الكون ده نفخه من مخلوق من المخلوقات اللي ربنا خلقها نفخه ملك بينفخ في الصور الكون ده كله بيزال يعني الكون ده كله ما كانش فيه نفخه يعني البني ادمين دول ما كانش فيهم نفخه امال كانوا بيعندوا ليه امال كانوا بيعرضوا شرع ربنا ليه امال كانوا بيتكبروا على عباده ربنا ليه امال كانوا بيعصوا ربنا ليل نهار ليه فلما الانسان يعرف نفسه فربنا بيقول خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم شوف شوف انت كنت ايه علقه نقطه دم من 10000 خليه ده ده في بدايه الحمل خالص بعد اسبوعين شوف نقطه الدم دي بقت ايه 120000 جزء من الخلق انت خدتهم كل يوم حوالي 500 خلق كنت بتاخد في الدقيقة 250 مليون خلية عصبية قلبك قبل ما تتم 8 اسابيع في الرحم قبل ما تتم 8 اسابيع في الرحم قلبك نبض سبعة ونص مليون نبضة يعني وانت لسه ما جيتش الشهر الثاني وانت لسه جنين سبعة ونص مليون من الذي اعطاك هذا من الاكرم من الذي غمرك في الكرم وانت حيوان منوي ده بيسموا البتاع ده بيسموه ايه حيوان منوي يعني يعني يعني الحيوان يعني الاسم نفسه يكسف يعني ايه ده انا كنت كده لا لا لا لا ده احنا انما ورثناه كبرا عن كابر حيوان منوي من وسط 500 مليون يعني دفقة المني يصل عدد الحيوانات المنوية فيها ال 500 مليون تخيل انت ركبت مركب من شاطئ ال ال ال ال افريقيا على المحيط الاطلنطي والمسابقه لحد شاطئ امريكا هتعدي البحر هتعدي المحيط بقى الاطلنطي دوت ووسط 500 مليون مركب ومركب واحدة اللي هتوصل مركب واحدة من نص مليار مركب ربنا اختارك انت ربنا خدك انت من وسط كل دول اللي اختارك امبارح اللي اختارك وانت لسه نطفة بيختارك النهاردة بيقول لك تعالى وانا اختارك تعالى وانا اصطفيك تعالى وانا ارفعك ولو والبويضه ممكن تيجي مره في قناه فلو في الناحيه اليمين ومره في الناحيه الشمال لو انت كنت دخلت الناحيه اليمين والناحيه الشمال كنت انت رحت فين بقى والمسافه ما بينك وما بين البويضه عامله زي المسافه ما بينك وما بين ادغال افريقيا الوقت كده حيوان المنوي ده واحد على المليار من الجرام واحد على مليار من الجرام يعني ما هواش حاجة اصلا عشان يوصل للبعد ده بالنسبة له يعني اي قفر دونها اي جبل مين اللي وصلك ومين اللي حماك من الافرازات القلوية اللي بتقطع اي حاجة في الطريق تقطيع ومين اللي حماك ومين اللي اختارك انت ومين اللي بعد كده اداك كل الاعضاء اللي في جسمك ديت اقرأ وربك الاكرم شوف الاكرم عمل لك ايه شوف الاكرم اداك ايه النهارده الاكرم بيعرض عليك انه يكرمك تاني النهارده الاكرم بيعرض عليك رحم ثاني النهارده الاكرم بيعرض عليك انه ي... انه ينهمر عليك عطاءاته تاني بس لو عملت ايه ها اقرا وربك الاكرم لو اتصلت بالقران لو تدص... لو تدرست القران لو اكثرت تلاوه القران لو عشت مع القران هتعيش في عطاءات منهمرة زي العطاءات اللي عشتها في رحم الأم من قبل فالصمد هو الذي كمل الكريم الذي كمل كرمه العزيز الذي كملت عزته العزيز لما تبص دلوقتي البلاء اللي الناس ماشية فيه هو ايه ده يا جماعة هو البلاء ده يا جماعة مش م... البلاء ده مش بعد مش من سنة ولا من اتنين ده من سنين والناس بتصرخ وبتجهر والشباب بيهرب اول ما يتخرج يشوف اي بلد يروح يشتغل فيها البلاء اللي احنا عايشين فيه ده المشاكل السرطان انتشر انتشار غريب ودخلت الوقت بقى يقول لك مش عارف ده فيه فيروسات ايه وفي التهابات ايه ومش عارف مين كام دكتور ماتوا عشان الفيروس اللي, اللي بيحصل فيه ايه وبعد كده شوفوا امراض الكبد بقى شكلها ايه شوفوا امراض الكلى بقى شكلها ايه بقينا اعلى بلد في العالم في الفشل شوفوا كل الابتلاءات ده ايه الابتلاءات دي ليه عشان تعرف ان ربنا عزيز عشان تعرف ان ربنا ما بيبرزش بالمعاصي ليل نهار وبعد كده الموضوع هيعدي مش هيعدي مصيبة اللي بيعصي ربنا انه فاكر انها هتعدي وهي مش هتعدي لا يمكن تعدي ربنا يقول لك ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالايه كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار حد يعرف يقول لي الايه دي ربنا بيستدل بيها على ايه على ايه ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار استدل بقى على يوم القيامه ربنا بيقول لك انت عايز يعني واحده رقصت في شارع الهرم وفجرت اساويها بواحده لبست حجاب امهات المؤمنين وتعففت ما هو لو ما فيش يوم قيامه دي بقت زي دي لو ما فيش يوم القيامه يبقى عالم العلماء وعبد العباد بقى زيه زي هتلر في الاخر ايه الفرق بقى يبقى اللي كان بيقوم كل ليله زي اللي بيزني كل ليله في الاخر فربنا بيقول انتوا فاكرين ان انا هساوي الناس في الاخر ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض الله عزيز فلما تيجي تشوف كميه الهم وكميه الكوارث اللي بقت ماليه المجتمع يعني الناس انت عندك سب... معظم الناس دلوقتي بقت يا اما عندها توتر يا اما عندها اكتئاب يا اما عندها هم وغم ليه مشاكل وكل بيت يا في عنوسه يا في بطاله يا في ازمه يا في مريض مرض منكد على الناس يا في الكلام ده يا جماعه الكلام ده واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لما الناس هتبعد عن ربنا العقوبة مش هتنزل على العصر وتسيب اللي سكت هتنزل على الجميع لما تيجي تشوف المواقع الفاسدة على النت لما تيجي تشوف القنوات الفاسدة لما تيجي تشوف الحرب اللي بتتح... بتحارب بها شريعة ربنا في الجرائد والقنوات لما تيجي تشوف بعد الناس عن ربنا لما تيجي تشوف المال الحرام اللي بقى أسهل حاجة لما تيجي تشوف كمية اختراق اختراق اوامر الله ونواهيه في هذا المجتمع لما تيجي تشوف صلاه الفجر تحس ان انت في مقبره ما انتش في ارض حيه هم دول اللي نازلين من الحته دي كلها يصلوا الفجر هم دول اللي من القصه دي الاف اللي في كل منطقه الخمسه سته دول اللي نازلين يصلوا الفجر كان الامه اجمعت على هجر فريضه من فرائض الله يبقى لما تيجي تشوف ده تعرف ان ربنا عزيز بقى تعرف ان ربنا عزيز لما تعجبت النساء بأجسادهن شوف سرطان الثدي يبقى شكله ايه ولما النساء تبرجت عشان تجيب عريس شوف العنوسة بقى شكلها ايه ما ربنا عزيز هو انت هتاخد رزق ربنا من خزاين ربنا غصب عنه خلاص شوفوا بقى انتوا عايزين تعصوا الرزاق عشان تاخدوا الرزق يعني ده نكته بس انت يعني يعني عقلك وصلك ليها انا ضميري جابها ان انا اعصي الرزاق عشان الرزق طب شوفوا الرزق هيحصل فيه ايه بقى شوفوا ايه اللي هيحصل شوفوا ما الذي سيحدث عشان كده يا اخواني في الله الله عزيز لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم شيء عظيم يعني ايه يا رب يعني حاجه ما تتوصفش لما اقول لك ده حاجه خطيره يعني ايه حاجه خطيره انا مش عارف اوصف انا شفت حاجه فوق قدرتي على الوصف انما ربنا لما يقول شيء عظيم ربنا مش مش قادر يوصف انت اللي مش هتعرف ت- تدرك يعني ايه فربنا بيقول لك انا مش هقول لك بقى يعني ايه شيء يعني ايه يوم القيامه انا هقول لك اللي هيشوف القيامه هيحصل له ايه وانت شوف دي هتبقى ايه يوم ترونها تا كلكم هتشوفوها الكل هيعيش المشهد ده اوعى تظن ان المشهد ده انت مش هتبقى جواه يوم ترونها كل واحد مستني يوم الشاب مستني يوم جوازه والبنت مستنيه يوم خطوبتها وال... انت مستني ايه يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت الام اللي ماسكه ضناها على صدرها بترضعه هتذهل ذهول هتبقى مش عارفه يا مين انا اعرف ام دخلت ابنها السخان ولع عليه في الحمام دخلت النار جابته وطلعت تخيل دي ربنا بيقول عليها يوم القيامة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بيقول لك دي هترمي ابنها في النار يوم القيامة لو ينفع عشان تنجو من حكم النار يبقى ايه ده بقى يبقى ايه اللي بيحصل له كده يعني انت دلوقتي في السلام 98 لما جت تغرق فالسفينة ولعت فاللي وقعت فيها يا هي... لا هيتحرق يا هيغرق حاجة من الاتنين فأسرة أب وأم ومعاهم أولادهم الولد والبنت صغيرة آه معهمش غير طقنجة واحد الأب والأم خدوا ابنهم قالوا له اركب حبيبي في البتاع ديت آه وخد أختك معاك وحافظ على اختك و- واحنا حبيب قلبي وقعدوا بقى يوصوه وقعدوا يفهموه يعمل ايه مع اخته هم عارفين ان هم الوقت هيموتوا يا هيتحرقوا يا يغرقوا عارفين ان هم هيموتوا ولكن اختاروا ان ضناهم ينجو وهم يموتوا انت متخيل ده معناه ايه دول يوم القيامة لما يشوفوا النار هيقولوا يا رب نرمي ولادنا بايدينا في جهنم واحنا ننجو يبقى ده ايه يبقى يوم القيامة ده عشان تعرف يعني إيه الله عزيز الله لا يولى الظهر الله مش ربنا اللي تديله ظهرك مش ربنا اللي ترميله في دول اوقاتك مش ربنا اللي لما تفضى تبقى تروح تلبن دقه في الجامع وال- ووقت تاني ما اناش فاضي يا رب مش ربنا اللي يناديك الفجر وانت حاطط ال- ال- ال- البتاع على على على ودنك مش ربنا اللي تستهين بمعصيته وتقول يا سيدي وقت الله يعين الله ما ربنا غفور رحيم مش ربنا اللي يبقى ما هواش رقم واحد في حياتك مش ربنا سبحانه وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت أقوى عاطفة بشرية في الحياة بتنهار بتنهار وهي عاطفة الأمومة فما بالك بسائر العواطف فما بالك اللي كان يعني بيحب حب غير يعني حب حرام فما بالك ب... فما بالك باللي عصى ربنا عشان اولاده واللي عصت ربنا عشان جوزها واللي عصى ربنا عشان إيه إيه امراه واللي... فما بالك دول كلهم بيحصل لهم ايه ساعتها وتضع كل ذات حمل حملها يعني ده حاجة يعني انت كل يوم بيحمل ربع مليون امرأة على وجه الارض كل يوم بيحمل ربع مليون امرأة كل يوم فكل يوم بيتولد ربع مليون طفل وكل يوم بيموت قدهم كده او حو- او او قرب منهم فتخيل انت عندك كام واحدة حامل على وجه الارض كل يوم ربع مليون في 30 يوم في 9 شهور 70 مليون امرأة حامل وده ربنا ما قالش وتضع كل النساء الحوامل حملها ده بيقول لك كل ذات حمل ده السمك الحوامل ده الوحوش الحوامل ده الانعام الحوامل ده كل حاجة هتضع ده كل النساء الحاملات وكل الإناث في الكائنات الحوامل كلها تسقط وترى الناس سكارى فقد العقل لما يوم القيامة بيزيد بقى العقل نفسه بيتلغى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله الصمد أي العزيز الذي كملت عزته أي الرحيم الذي كملت رحمته أي الكريم الذي كمل كرمه يبقى على هذا المعنى يبقى الله الصمد لما تعرف بقى الله كرم ربنا وغنى ربنا ورحمة ربنا وعزة ربنا ساعتها لما تعرف كمال ربنا سيصبح الله هو مقصد حياتك وهذا من معاني اسم الله الصمد الذي هو مقصود الحياة أن تصل إليه أقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا رب العالمين الله الصمد من معاني اسم الله الصمد أي الذي يصمد إليه في الحوائج الذي يصمد إليه في الحوائج احنا قلنا من معاني اسم الله الصمد الكبير الكبير بتاع الكون كله الذي يجله الكون ولا يقدم ولا يؤخر إلا به وقلنا من معاني اسم الله الصمد الركن الشديد والمفزع الذي يلجأ إليه في الفزع وقلنا من معاني اسم الله الصمد الكامل الذي هو مقصود الحياة من معاني اسم الله الصمد الذي يقصد او يصمد اليه في الحوائج يعني ايه زمان كانوا لما يحبوا يكسروا جبل فيجيبوا ايه فؤوس يكسروا بيها الجبل فكانوا بيلاقوا انواع جبال الفاس بتتكسر على الجبل اصلا جبال صلبه قوي فعايزين حاجه مخصوصه قوي يعرفوا يكسروا بيها الجبل فلقوا ان في جبال زي جبل الصفا كده الصخور بتاعته من كتر صلابتها من كتر ما هي مصمطه وصلبه يقدروا يصنعوا منها فؤوس يكسروا بيها الجبال فيقول لك ايه بيصمدوا الى هذه الحجارة عشان ياخدوا منها فؤوس يكسروا بها الجبال فالصمد الذي يصمد اليه في العظائم التي لا تقدر عليها انت انت حياتك مليانة مشاكل ما تقدرش عليها ولا حد يقدر عليها هو الملك حسين لما جاله سرطان حد عرف يعمل له حاجة في الدنيا كلها واعظم اطباء امريكا عرفوا يعملوا حاجة انت ما تقدرش عليها اخواننا ده البني ادم كم شوية شرايين شريان واحد نقطة دم واحدة تتسد في شريان يعني انت روح يا رجل تروح يا حركة تروح سبحان الله انت عشان تعرف انت محتاج ربنا قد ايه انت فقير الى الله قد ايه ده انت فيروس محتاج يتكبر تحت الميكروسكوب الالكتروني 36 الف مرة بيدخل في جسم البني ادم يا عيني بينيمه زي ما هواش عارف ياخد نفسه فيروس واحد ب- محتاج يتكبر 36 الف مرة عشان يتشاف تحت الميكروسكوب بني ادم ضعيف هو اللي فالله فانت ما انت ما تقدرش تعمل حاجة عشان كده النبي بيقول لربنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله مش يا رب صلح لي الحاجات الصعبة وانا هقدر على السهلة انت ما عندكش صعب وسهل اصلا انت ما تقدرش تعمل حاجة البني ادم ضعيف مش تقدر تشيل 10 كيلو انما 300 كيلو ما تقدرش البني ادم لا يستطيع ان يفعل شيء عشان كده اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل لا شفاء الا شفاء لا حول لا قوة الا بالله ما فيش خالص صفر البشر من اولهم لاخرهم علق زي اول سورة نزلت في القرآن سورة العلق فهل هناك علقة يتعلق بعلقة هل هناك غريق يستغيث بغريق هل هناك فقير يقف يتوسل على باب فقير ايأسوا من بعض بقى ايأس من المخلوق واذبح المخلوق من قلبك واعلم ان الله هو الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج والعظائم يعني إيه؟ يعني الباب الوحيد لقضاء الحوائج في الكون لا يوجد غيره ما فيش غيره هو الأول والآخر لا يوجد غيره مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لربنا أنت الأول فليس إيه قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء يعني بال- بالتعبير بتاعنا ده ممكن يبقى معنى ايه لما انت واقف على محطة القطر مستني مثلا قطر قطر الصعيد مثلا فاقول لك القطر اللي جاي ده مفيش قطر تاني بعده لو فاتك هتفضل واقف ان هو مفيش حاجة هتاخدك فربنا لو فاتك مفيش غيره مش ربنا لو ما اجابلكش فخلاص بقى ابقى اروح بقى لحد تاني بقى يبقى يقضالي هو مفيش غيره اصلا فانت مفيش لك امل غير على بابه فانت لما تقف وتلاقي الاجابه بتتاخر ما تقولش بقى يعني يعني ما تقولي ده انت عشان تاخد شقه من المساكن الشعبيه تروح المحافظه يقول لك ايوه يا حضره روح هات لي بقى ورق رسمي بتاع حضرتك كامل بقى وبطاقه كمبيوتر ومستخرج رسمي بالعيله بالاب بالام بالجد ب- ب- بجد الجد تروح حاضر بعد كده بص بقى حضره روح بقى شؤون الاجتماعيه هات لي بحث اجتماعي انك انت محتاج حاضر بعد كده بص بقى حضره روح للشهر العقاري والشؤون الاجتماعيه والشؤون اللي مش اجتماعيه ومجمع التحرير ومجمع بتاع وهات لي ورق ان حضرتك ما عندكش شقه ملك حاضر بعد كده روح بقى حضره وهات لي بقى افراد العيله بتاعتك كلهم وذوق حاضر وبعد كده ايوه كده ما شاء الله الملف بتاعك كامل برافو عليك ان شاء الله باذن الله كلها خمس سنين والعمارات بتاعه المساكن الشعبيه تطلع ساعتها باذن الله هنعمل لجنه وهنجيب كل الطلبات آلاف الطلبات اللي حضرتك طلب منها إنما الشقات هي كلها عشرات الشقق وهنعمل لجنة وهنشوف الأولويات مين وبعد كده الأولويات هنعمل بينهم قرعة وب... في واحد قدم على المساكن الشعبية اتجوز وبناته على وش الجواز دلوقتي ولسه ما خدش الشقة فأنت كل ده واقف على باب مخلوق مستني شقة من المساكن الشعبية الواحد بقى يرفع يقول يا رب مثلا يشفيني من المرض الفلاني يوم كده ما يشفاش يا عم ما انا دعيت وربنا ما استجابش يعني احنا بتطلع عينينا على باب البشر عشان ناخد حاجه وبتقف على باب الدكتور شهر عما يقول لك جه الدور بتاعك وما احناش عندنا صبر على باب ربنا الصمد مش صابرين على باب الصمد اصبر على باب الصمد فانه لا باب للحوائج غيره الصمد الذي لا يتغير الصمد الذي يفتقر اليه كل شيء في كل شيء ولا يفتقر هو لاي شيء في اي شيء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بعد معرفه الاحد الصمد بقى ربنا بيقول لك لم ولم ولم خلاص ما دام رايت الحق انت لازم تبقى عرفت الباطل ما عادش يبقى في قلبك شكوك ما عادش يبقى في قلبك شبهات لم يلد ولم يولد مش ربنا سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا احد لا يوجد كفء لله في الكون لازم في قلبك ربنا ما يبقاش له كفوا احد وعمرك ما ربنا هيبقى في قلبك هو الاول والاخر عمرك ما هيبقى ربنا في قلبك ليس كمثله شيء عمرك ما ربنا هيبقى في قلبك لم يكن له كفوا احد الا لما تعرف ربنا لو عرفت ربنا هتحل كل مشاكل حياتك عشان كده سورة الإخلاص بعدها سورة الفلق وسورة الناس سورة الفلق من شر ما خلق شر النفاسات الحسد والحاجات اللي مفزعة الناس آه وشر غاسق إذا وقب وبعد كده شر الوسواس الخناس قال لك إنك لو عرفت ربنا هتحل كل مشاكلك بمعرفة ربنا بعد كده هتصدق إن ربنا بإيده كل حاجة فهتفزع إليه في كل المشاكل إنما اللي ما حققش سورة الإخلاص مش هيعرف يحقق اللي بعدها مش هيعرف يحل مشاكله بمعرفة الله عشان كده إخواني وأحبابي في الله يعني ونحن في ذلك اليوم الكريم في يوم الجمعة عايزين ان شاء الله بإذن الله نحاول نعرف ربنا من القرآن كلام الله عن الله زي ما النبي قال لربنا عليه الصلاة والسلام انت كما اثنيت على نفسك خلاص يا رب انت اللي قلته على نفسك هو ده فانت كما اثنيت على نفسك ربنا اثنى على نفسه في القرآن نقرأ القرآن يا اخوانا ونحن نريد ان نتعرف على الله من القرآن نعرف ربنا من كلامه نعرف نشوف ربنا قال على نفسه ايه سبحانه وتعالى نقرأ القرآن بتدبر نقرأ القرآن بتركيز لو بيل جيتس ألف كتاب في كيفية تحصيل الثروة هنقراه كلنا بتركيز ربنا منزل كتاب كيف تكون سعيد وكيف تنجح في الدنيا والآخرة وكيف وكيف وكيف وكيف عايزين نقرأ القرآن قراءة يعني يستحقها القرآن قراءة القرآن أهل لها يتلونه حق تلاوته بيقرأ بحقه حقيقي أولئك يؤمنون به هم دول اللي بيحصلوا الثمرة ولا نقرأ القرآن قراءة إيه نثر الضقل عايزين نقرأ القرآن قراءة سليمة أذكركم بسورة الكهف كل يوم جمعة بإذن الله سبحانه وتعالى أذكركم بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أذكركم بساعة الإجابة بساعة الإجابة دعاء الصمد بقى تقف بين ايدين الصمد النهاردة الساعة اللي قبل المغرب وتصمد إليه في كل حوائجك وتستغيث به في كل طلباتك وتقف على بابه فهذه من أعظم ساعات الإجابة التي يستجاب فيها دعاء العبد الساعة الأخيرة من يوم الجمعة اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك يا أكرم يا كريم يا أكرم اللهم علمنا أسماءك الحسنى يا أكرم اللهم فقهنا في أسمائك الحسنى اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم أقمنا على مرادك منا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم أنزل هدايتك علينا جميعا اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر أجمعين اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم على طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحماتك اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أرضنا وارض عنا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك